الله الذي لنا لا يتركنا أبدا بل يحمينا ويهدينا عينه علينا الله الذي لنا لا يتركنا أبدا بل يحمينا ويهدينا عينه علينا
ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا
معنا وسط رحبنا يبهج قلوبنا وفي ضيقنا يسد كل عوزنا معنا وسط رحبنا يبهج قلوبنا وفي ضيقنا يسد كل عوزنا
ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا
نرفع رؤوسنا أمام عدونا لا نهاب الخصم كلا فمن علينا نرفع رؤوسنا أمام عدونا لا نهاب الخصم كلا فمن علينا
ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا ولتجد قلوبنا بابتهاج وهنا لا نخاف ظل الموت فالله معنا ولتجد قلوبنا بابتهاج وهنا لا نخاف ظل الموت فالله معنا
ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا
يا محبا متعا جنس البشر امحو اسمي انت ولا من غفر كن معينا فانا ممن عصر بالخطايا يا حبيبي يا يسوع بالخطايا يا حبيبي يا يسوع أنت حصني وإليك الملتجى منك ألقى بالتجاء الفرجاء فأعن ضعفي وولد بالرجاء بخلاصي يا حبيبي يا يسوع بخلاصي يا حبيبي يا يسوع أنت تدعو الخاطئ الغر الأسير لينال الخلد في دار النعيم وأنا مهما يكون ذنبي عظيم لك آتي يا حبيبي يا يسوع لك آتي يا حبيبي يا يسوع أنت من تحيي رجاء في القلوب مانحا عفوا إذا كانت تتوب أنت غفار الخطايا والذنوب فامحو اسمي يا حبيبي يا يسوع فامحو اسمي يا حبيبي يا يسوع تهت في وادي الخطا فانظر إلي واهدني طرق الهدى واشفق علي وأنا كل الثناء ما دمت حي لك أهدي يا حبيبي يا يسوع لك أهدي يا حبيبي يا يسوع يا كريما جاء من أعلى سماء لك حمدي كل حين في الصلاة وإذا ما جاءني يوم الوفاة لك نفسي يا حبيبي يا يسوع لك نفسي يا حبيبي يا يسوع
من يحلي الغربة غيرك ويخليها جنة يلي معاك
عرسك أنت معي لا سما وأنا نفسي الجاني مين فداني بدمه غيرك ذبح واشتراني أعصك أنت مع الأسمة وأنا نفسي الجاني مين مين مين مين مين مين مين مين مين فداني بدمه غيرك
مين يضمن لي مراسي غيرك وياك في الأبدية ساعدني لأعيش في رضاك وأعمل أعمال نقية مين يضمن لي مراسي غيرك وياك في الأبدية ساعدني لأعيش في رضاك وأعمل أعمال نقية مين مين مين مين مين مين مين مين مين يضمن لي مراسي غيرك
اوعى تفكر اني نسيتك اوعى تفكر اني بعيد انا بدم الغالي فديتك انا وهبتك عمر جديد اوعى تفكر اني نسيتك اوعى تفكر اني بعيد انا بدم الغالي فديتك انا وهبتك عمر جديد يا ابني اطمن اوعى تخاف يا ابني اطمن اوعى تخاف انا يسوع راعي الخيرات انا يسوع راعي الخيرات أنا عيني على القطيع عندي سعادة وراحة بلاش إن نسيت الأم الرضيع أنا يسوع أبدا ما انساش أنا عيني على القطيع عندي سعادة وراحة بلاش إن نسيت الأم الرضيع أنا يسوع أبدا ما انساش يا ابني اطمن اوعى تخاف يا ابني اطمن اوعى تخاف أنا يسوع راعي الخيرات أنا يسوع راعي الخيرات اترك يا ابني كل حزانك واطلبني حالا وقت الضيق انا بيدي كل احوالك عيني عليك طول الطريق اترك يا ابني كل حزانك واطلبني حالا وقت الضيق انا بيدي كل احوالك عيني عليك طول الطريق يا ابني اطمن اوعى تخاف يا ابني اطمن اوعى تخاف انا يسوع راعي الخيرات انا يسوع راعي الخيرات انت وعدت تجيني يا ربي ابقى معاك دوما على طول على صدرك ربي تتكئني تمسح لي كل الدموع انت وعدت تجيني يا ربي ابقى معاك دوما على طول على صدرك ربي تتكني تمسح لي كل الدموع يا ابني اطمن اوعى تخاف يا ابني اطمن اوعى تخاف انا يسوع راعي الخيرات انا يسوع راعي الخيرات العذراء انت حبيبها وعيدك يجي يوم عيدها العذراء انت حبيبها وعيدك يجي يوم عيدها يا أنبا فريج يا رجل الله الدنيا بسيرتك مالتها يا أنبا فريج يا رجل الله الدنيا بسيرتك مالتها مالتها قداسة ومعجزات وفضايل انت اقتنتها تواضع زهد بلا قنية طعم محبة وجدتها في الفلاح هتساعد والدك وتبيع الملح على جملك في الفلاح هتساعد والدك وتبيع الملح على جملك اللي أحبك كان بيغطيك لما بتنام تصحى يتعبك اللي أحبك كان بيغطيك لما بتنام تصحى يتعبك كنت بتكون شبه عري والبرد والحر بيهاجمك زهد في الدنيا في غربة مالكش مكان تسند راسك العذراء انت حبيبها وعيدك يجي يوم عيدها العذراء انت حبيبها وعيدك يجي يوم عيدها يا أنبا فريج يا رجل الله الدنيا بسيرتك مالتها يا أنبا فريج يا رجل الله الدنيا بسيرتك مالتها مالتها قداسة ومعجزات وفضايل انت اقتنتها تواضع زهد بلا قنية طعم محبة وجدها اسم جمالك انت خدته تهرب من الفخر ومن مجده اسم جمالك انت خدته تهرب من الفخر ومن مجده حافظ حياتك الروحية طريق الملكوت اخترته حافظ حياتك الروحية طريق الملكوت اخترته مواظب على التناول من جسد الرب ودمه وبقيت تصنع المعجزات تكشف السر من مهدوم العذراء انت حبيبها وعيدك يجي يوم عيدها العذراء انت حبيبها وعيدك يجي يوم عيدها يا أنبا فريج يا رجل الله الدنيا بسيرتك مالتها يا أنبا فريج يا رجل الله الدنيا بسيرتك مالتها مالتها قداسة ومعجزات وفضايل انت اقتنتها تواضع زهد بلا قنية طعم محبة وجدها نيجي أفليو سميت نفسك معناه الجار المجنون اسمك تجي أفليو سميت نفسك معناه الجار المجنون اسمك صار في مجمع الكنيسة وفي سيرتك وفي تمجيدك صار في مجمع الكنيسة وفي سيرتك وفي تمجيدك وكان السفهاء يرجموك ويهنوا جسدك وكرامتك وانت بتداري أعمالك العظيمة برخص سلوكك العذراء انت حبيبها وعيدك يجي يوم عيدها العذراء انت حبيبها وعيدك يجي يوم عيدها يا أنبا فريق يا رجل الله الدنيا بسيرتك مالتها يا أنبا فريق يا رجل الله الدنيا بسيرتك مالتها مالتها قداسة ومعجزات وفضايل انت اقتنتها تواضع زهد بلا خنية طعم محبة توجتها كنت بتقول في كل مكان تصنع الخير مع كل إنسان كنت بتقول في كل مكان تصنع الخير مع كل إنسان والرب كشف عن عينيك فرعت مجده بالعيان والرب كشف عن عينيك فرعت مجده بالعيان توبت كتير وقوتهم في العمل الصالح والإيمان بعدين يحتك سرقوا جسدك أعلمت أولادك بالمكان العذراء انت حبيبها وعيدك يجي يوم عيدها العذراء انت حبيبها وعيدك يجي يوم عيدها يا أنبا فريق يا رجل الله الدنيا بسيرتك مالتها يا أنبا فريق يا رجل الله الدنيا بسيرتك مالتها مالتها قداسة ومعجزات وفضايل انت اقتنتها تواضع زهد بلا قنية طعم محبة توجتها
سيب المشغولية وارميها عليا سيب المشغولية وارميها عليا مادام خدت العطية احذر من الخطية مادام خدت العطية احذر من الخطية ليتك تباركني وتوسع تخومي ليتك تباركني وتوسع تخومي ولتحفظني يا ربي من الشر لا يدركني ولتحفظني يا ربي من الشر لا يدركني سيب المشغولية وارميها عليا
يتعلم لألامي ويشاركني ظروفي وفي ساعة الخطر يجي وينزع خوفي وفي ساعة الخطر يجي وينزع خوفي سيب المشغولية وارميها عليا سيب المشغولية وارميها عليا مادام خدت العطية احذر من الخطية مادام خدت العطية احذر من الخطية سريع الإجابة ويعضي للحاجة سريع الإجابة ويعضي للحاجة صلي له بلجاجة سلم له القضية صلي له بلجاجة سلم له القضية سيب المشغولية وارميها عليا سيب المشغولية وارميها عليا مادام خدت العطية احذر من الخطية مادام خدت العطية احذر من الخطية شماله تحت راسي يمينه تعانقني شماله تحت راسي يمينه تعانقني ده من يوم خلاصي وخيره ملازمني ده من يوم خلاصي وخيره ملازمني سيب المشغولية وارميها عليا سيب المشغولية وارميها عليا مادام خدت العطية احذر من الخطية مادام خدت العطية احذر من الخطية
يا من بحضوره نفسي تطيب ومن يوم ضيقي يدعو نهارا تعزي بالليل رقيب خلاصي من كل الوجوه نهارا تعزي بالليل رقيب خلاصي من كل الوجوه في أي المراعي أربعة الغنم يا راعي النفوس المريح لماذا هيم في وادي الآلام قد ضل في قفر فسيح لماذا هيم في وادي الآلام
يلتمس عونا من قاف أعداؤك شمت بي يا حبيب ازرعوا دموعك النار أعداؤك شمت بي يا حبيب ازرعوا دموعك النار بناتي صهيوني فبرني هل رأيت أننا نجم إسرائيل هل بين الخيام كان ورا حال وأين إليه السبيل هل بين الخيام كان ورا حال وأين إليه السبيل راعي العزيز نفسي تتبعك ما أعزب صوتك لي دربني ارشدني أنت الكل لي يا نفسي له هللي دربني ارشدني انت الكل لي يا نفسي له هللي كنيسة القبطية كنيسة الإله قديمة قوية أرجو لها الحياة في أول العصور لمولد المسيح مرقس أتى بنور إيمانه الصحيح وجعل في البلاد ينادي بالخلاص باسم المسيح الفادي من يرفع القصاص فآمن الأقباط بربنا يسوع وحل الارتباط في كافة الربوع في أمد قريب قد حط ملوسا وارتفع الصليب وراية الأيمن إبليس حالا قام يحارب ابن الله فهيج الحكام والجند والولاة فأشهروا السلاح على بني الإيمان هيا انكروا المسيح أو تلقوا بالنيران آباؤنا الكرام كبارا مع صغار لم يسنهم ألم وشدة وعار القلب انتصار للخلف لا رجوع لا نجزع من نار إلهنا يسوع كم ضرب وكم سجن وكم عاشوا في اكتياب كم قتلوا كم حرقوا كم ذاقوا من عذاب بالدم واليقين قد غلبوا الآلام وداموا ثابتين في مالك السلام بالدم والعناء قد اشتروا الإيمان واحتفظوا لنا باسم الفد الرحمن هيا بنا نقوم من شدة الكسل وللعلا نروم ونسعى بالعجل كنيسة لابا أنت افتخارنا إلى نجاحها هيا هيا بنا كنيسة القبطية إيمان وصحيح إلى الأبد قوية يا مصر للمسيح في كل خليقة رأيتك وفي كل جميل لمستك في كل خليقة رأيتك وفي كل جميل لمستك في حياتي كلها أعمالك
رأيتك لمستك عرفتك شكرا لك
رأيتك لمستك عرفتك شكرا لك سألتك كثيرا فأجبتني طلبتك كثيرا فجئتني سألتك كثيرا فأجبتني طلبتك كثيرا فجئتني رفعت إليك يدي أمسكتني رأيتك لمستك عرفتك شكرا لك
رأيتك لمستك عرفتك شكرا لك عرفتك في بترابي وبتعادي في حنو قلبك رغم عنادي عرفتك في اقترابي وابتعادي في حنو قلبك رغم عنادي تفرح لتوبتي يوم ميلادي
رأيتك لمستك عرفتك شكرا لك
رأيتك لمستك عرفتك شكرا لك سمعت صوتك يلمس في أذني أحسست نبضك في عروق يدي سمعت صوتك يلمس في أذني أحسست نبضك في عروق يدي تنفست كنسيما في رئتي
رأيتك لمستك عرفتك شكرا لك
رأيتك لمستك عرفتك شكرا لك ما أبهج اليوم الذي آمنت فيه بالمسيح أضحى سروري كاملا ورنى صوتي بالمديح حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد عمر مجيد يوم سعيد يوم اختصاصي بالوحيد بجاذب الحب أتى فيا لحب فائق وردني إلى الهدى بفضل عهد صادق
حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد عمر مجيد يوم سعيد يوم اختصاصي بالوحيد سعادة من السماء حلت على هذا الفقير طوباك يا قلبي ابتهج وقم بنذرك الخطير حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد عمر مجيد يوم سعيد يوم اختصاصي بالوحيد يا نعم ضمني إلى مخلص الأمين إني لربي وهو لي دوما لدهر الداهرين حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد عمر مجيد يوم سعيد يوم اختصاصي بالوحيد يا رب ثبتني واكون ممتلكا ارادتي درب حياتي سيدي في منهج القداسه
حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد عمر مجيد يوم سعيد يوم اختصاصي بالوحيد
على الإله فاتكل للخير صانعا وكن أمينا دائما للحق تابعا تلذذا بربنا يعطيك ما ترغب سلم امورك له وانت لا تتعب عليه كن متكلا وهو الذي يجري يخرجك النور البهي ما حزت من بري تلذذا بربنا يعطيك ما ترغب سلم امورك له وانت لا تتعب كالزهر حقك الخفي يجعله ظاهر انتظر الرب العلي وكن له صبر تلذذا بربنا يعطيك ما ترغب سلم امورك له وانت لا تتعب لما الأحبة ينسوني والأصدقاء يتركوني لما الأحبة ينسوني والأصدقاء يتركوني ألاقيك انت جنبي تمسح لي دموع عيوني أنا ابنك أنا ملكك أنا ابنك أنا ملكك أنا ابنك وأنا غالي عليك أنا ملكك وأنا بين إيديك اتعبي والامي مش هتطول عن قريب ضيقتي هتزول اتعبي والامي مش هتطول عن قريب ضيقتي هتزول لما تجيني يا حبيبي انسى كل الامي واقول
أنا ابنك أنا ملكك أنا ابنك أنا ملكك أنا ابنك وأنا غالي عليك أنا ملكك وأنا بين إيديك كل ظروفي انت شايفها كل اموري انت عارفها كل ظروفي انت شايفها كل اموري انت عارفها مش محتاج اقول لك كل اسراري ما انت كاشفها أنا ابنك أنا ملكك أنا ابنك أنا ملكك أنا ابنك وأنا غالي عليك أنا ملكك وأنا بين إيديك مسيحي حلوي ويتحب مكانه جوه العين والقلب مسيحي حلوي ويتحب مكانه جوه العين والقلب تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظك في جن العين تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظك في جن العين مشي لمين السما للأرض بحب مالوش طول ولا عرض مشي لمين السما للأرض بحب مالوش طول ولا عرض وأخلى نفسه وترك المجد ورد ياخد صورة العاب وأخلى نفسه وترك المجد ورد ياخد صورة العاب مسيحي حلوي ويتحب مكانه جوه العين والقلب مسيحي حلوي ويتحب مكانه جوه العين والقلب تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظك في جن العين تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظك في جن العين من غير ما تتعب وتدور إن كنت عاوز قلبي منور من غير ما تتعب وتدور إن كنت عاوز قلبي منور ما فيش غيره هو النور ويغسل كل الشرور ما فيش غيره هو النور ويغسل كل الشرور مسيحي حلوي ويتحب مكانه جوه العين والقلب مسيحي حلوي ويتحب مكانه جوه العين والقلب تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظ يحفظك فيني الليل عين يا ناهي اللي يعيش وياه ويتبع اسري خطاه يا ناهي اللي يعيش وياه ويتبع اسري خطاه عمره ما يضل ولا يتعب ولا تزل قدماه عمره ما يضل ولا يتعب ولا تزل قدماه مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظك في دين العين تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظك في دين العين وانت يا رايح قول للجاي مسيحي يغفر كل شيء وانت يا رايح قول للجاي مسيحي يغفر كل شيء زكى والخاطية وكل أسير حتى ديماس دخلوا النعيم زكى والخاطية وكل أسير حتى ديماس دخلوا النعيم مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظك في دين العين تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظك في دين العين مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظك في دين العين تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظك في دين العين مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظك في دين العين تمشي له خطوة يمشي اتنين ويحفظك في دين العين
أنت ابتهاجي منياتي قصدي مولاي زدت حبي وإركاني نفسي لقد قرت على العهد ما لي سواك فازد ربي إيماني
آمنت يا ربي فقوي إيماني شدد يقيني وزد فيك إركاني
مولاي لست للرضا أهلا لكن فدا فدي نجاني رفقا بضعفي أيها المولى آمنت قوي وزد ربي زدني اقترابا منك في النفس أنت الذي بالحب ترعاني من برك الأنوار كالشمس ضاءت فبارك وزد ربي إيماني
آمنت يا ربي فقوي إيماني شدد يقيني وزد فيك إركاني
مولاي إني مؤمن زدني عزما يقوي بالفداء أمني واجعل يقيني ثابت الركن واشدد بروحك مولاي إيماني
آمنت يا ربي فقوي إيماني شدد يقيني وزد فيك إركاني
لم ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع القيود لم ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع القيود ويشق الغمر فإذا طريق لا تعوقه جبال أو سدود لم ترى عين إلها غيرك لم ترى عين إلها غيرك
من سواك يا ترى أفلات أو ينجي النفس من جب الأسود من سواك يا ترى أفلات أو ينجي النفس من جب الأسود من ينير القفر إن حل الظلام بلهيب حب في صورة عمود لم ترى عين إلها غيرك لم ترى عين إلها غيرك كم تألمت على عود الصليب كي تعد لي مكانا في الخلود كم تألمت على عود الصليب كي تعد لي مكانا في الخلود ووعدتني ستأتي عن قريب وتهبني ثقل مجد بالصعود لم ترى عين إلها غيرك لم ترى عين إلها غيرك
Thank
ضع في قلبي حبا واصنع منه لحنا يجذب البعيد والقريب ضع في فاه قولا واصنع منه شعرا يأسر الألباب والقلوب ضع في عقلي علما واصنع منه نورا يعكس شعاعا من رجاك نورك العجيب حبك السكيب حينما تجلى في الفداء هبني يا إلهي منطق الإيمان حتى أنظر نحو الحقول فأرى الحصاد على على البقاع وكذا الجبال والسهول النفوس جاعت النفوس ذابت النفوس تطلب النجاة فأعني حتى أشهد بحبك أنك الطريق والحياة يا رب الحصاد أرسل للحصاد جيشا يعمل في كرمك يترك القريب يحمل الصليب تعلن اقتراب ملكك هبني يا إلهي حكمة السماء وكذا برهان روحك حتى أين صار يبذر البزار ويشهد عن فضل حبك إنني أبكيك ذاتي إنه وقت الدموع قبل ما تمضي حياتي وينقضي وقت الدموع إنني أبكيك ذاتي إنه وقت الدموع قبل ما تمضي حياتي وينقضي وقت الدموع فانظري نحو صليبي واستعيني بالصلاة كل برح كان فيه كان من أجل الخطاة فانظري نحو صليبي واستعيني بالصلاة كل جرح كان فيه كان من أجل الخطاة كان من أجل الخطاة
كلما تهت بعيدا عن مخلص الحبيب أجد الظلم الكئيبا إذ يختفي نور الصليب كلما تهت بعيدا عن مخلص الحبيب أجد الظلم الكئيبا إذ يختفي نور الصليب فانظري نحو صليبي واستعيني بالصلاة كل برح كان فيه كان من أجل الخطاة فانظري نحو صليبي واستعيني بالصلاة كل
يشوفها الرب وحبيبي إنما ألجأ إلي وبحملي سوف ألقي وبأتعبي علي أيها الرب حبيبي إنما ألجأ إليك وبحملي سوف ألقي وبأحملي عليك فانظري نحو الصليب واستعيني بالصلاة كل جرح كان فيه كان من أجل الخطاة فانظري نحو الصليب واستعيني بالصلاة كل جرح كان فيه كان من أجل الخطاة كان من أجل الخطاة
يا بني هيا أسرع إني عنك قد صلب قلبي يشتاق إليك ولك حبي وهب يا بني هيا أسرع إني عنك قد صلب قلبي يشتاق إليك ولك حبي وهاب فانظري نحو الصليب واستعيني بالصلاة كل جرح كان فيه كان من أجل الخطاة فانظري نحو الصليب واستعيني بالصلاة كل جرح كان فيه كان من أجل الخطاة كان من أجل الخطاة يا صاحبي دور عليا في وسط الجبال العالية يا صاحبي دور عليا في وسط الجبال العالية يا صاحبي شوفني أنا حزين عارف إني تايه ناسين يا صاحبي شوفني أنا حزين عارف إني تايه ناسين لازم يوصل ليا لازم يوصل ليا
رحت أدور على راحتي بعيد وهربت وفاكرها بسعيد رحت أدور على راحتي بعيد وهربت وفاكرها بسعيد أدي حالي بعيد عن راعية الدنيا كلها حواليا خروف ضال وشريد
صاحبي دور عليا في وسط الجبال العالية يا صاحبي دور عليا في وسط الجبال العالية يا صاحبي شوفني أنا حزين عارف إني تايه ناسين يا صاحبي شوفني أنا حزين عارف إني
وشفت يسوع قرب مني وصوته الحلو فرحني وشفت يسوع قرب مني وصوته الحلو فرحني ده إلهي فرح لما لقاني كان تعبان خالص علشاني من الأخطار أنقذني
يسوع بيدور عليا في وسط الجبال العالية يسوع بيدور عليا في وسط الجبال العالية يسوع يشوفني أنا حزين عارف إني تايه ناسكين يسوع يشوفني أنا حزين عارف إني تايه ناسكين لازم يوصل ليا لازم يوصل ليا
ليه أترك صدرك الحنون ده جنبك من أجلي مطعون ليه أترك صدرك الحنون ده جنبك من أجلي مطعون من يحميني من الأشواك ومن يمنع عني الهلاك فترجاك يا يسوع يسوع بيدور عليا في وسط الجبال العالية يسوع بيدور عليا في وسط الجبال العالية يسوع يشوفني أنا حزين عارف إني تايه ناسكين يسوع يشوفني أنا حزين عارف إني تايه ناسكين لازم يوصل ليا لازم يوصل ليا
قولوا للصديق خير ربك في ايديه السلطان مهما كان الامر خطير تحت جناح الرب امان قولوا للصديق خير ربك في ايديه السلطان مهما كان الامر خطير تحت جناح الرب امان دلعت حالا تلغراف بيقول لك ليه يا ابني تخاف ده انت رعية في وسط خراف هي قطيع اللي انا بحميه
قولوا للصديق رنم وارفع راسك كده فرحان تحت صليبك لو متألم فجر قيامتك بكرة يبان قولوا للصديق رنم وارفع راسك كده فرحان تحت صليبك لو متألم فجر قيامتك بكرة يبان دلعت حالا تلغراف بيقول لك ليه يا ابني تخاف ده انت رعية في وسط خراف هي قطيع اللي انا بحميه
قولوا للصديق عود واتذكر ماضي الإحسان هل من مرة منع الجود أو بيت في يوم جوعان قولوا للصديق عود واتذكر ماضي الإحسان الجوعان بلعت حالا بالغراب بيقولك ليه يا ابني تخاف ده انت رعيف واستغراب ويا قطيع اللي انا بحميه
قولوا للصديق خير وانت في مرضك وتعبان ظرفك لو كان صعب مرير شوف الخير جواه بإيمان قولوا للصديق خير وانت في مرضك أو تعبان ظرفك لو كان صعب مرير شوف الخير جواه بإيمان